الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء فاسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين حلقة جديدة من برنامج فضفضة ويعني في الحلقات الماضية تحدثنا عن صلح الحديبية وتفصيلات صلح الحديبية وما حدث فيه من أمور كثيرة استفدنا منها من خطوات الحبيب صلى الله عليه وسلم من تفاعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم مع الحدث في أوله وفي آخره يعني خدنا آه، نظرة شاملة على هذا الصلح وعلى تفصيلات كثيرة فيه البعض يا إخواني وأخواتي بيعقد مقارنات بين صلح الحديبية وبين المعاهدات التي تمت بين المسلمين أو بين المصريين واليهود في مدار السنوات السابقة وتحديدا آه، معاهدة كامب ديفيد أو بعض المعاهدات الأخرى التي لحقت زي معاهدة أوسلو أو غيرها من المعاهدات الحقيقة ال- وهذا الكلام ذكر آه، تصريحا بعد معاهدة كامب ديفيد يعني ذكر على لسان بعض ال- العلماء أو بعض ال- الدعاة إنها إنها تشبه محادثة صلح الحديبية في آه، أمور كثيرة وأنها بالتالي لها خلفية أو قاعدة شرعية والواقع ان الامر غير ذلك يعني المقارنه بين صلح الحديبيه وبين كامب ديفيد مقارنه ظالمه مقارنه بعيده تماما عن الصواب وعن الحق لان شتان بين المعاهدتين وشتان بين الصلحين وشتان بين موقف المسلمين ايام رسولنا صلى الله عليه وسلم وموقف المسلمين او المصريين في موقعه او في معاهده كامب ديفيد. آه، طبعا انا الكلام ده هو دلوقتي بيتزامن مع قصه الجنود المصريين اللي خطفوا وبعدين بعد كده تم آه، تحريرهم آه، بيدينا خلفيه عن نتائج كامب ديفيد الحقيقيه يعني الذي حدث في هذه القصه قصه خطف جنود مصريين من الجيش المصري انتوا مستوعبين معنى ال- الجمله خطف آه، سبعه من جنود الجيش المصري على ارض سيناء يعني طبعا ديت آه، كارثه كبيره جدا وثقيله جدا حصل هذا الموضوع حتى تم التحرير او ما تمش التحرير دي القضيه اللي بتبقى ورا قضيه ان ممكن الجيش المصري يتخطف منه افراد في داخل ال- الارض المصريه ده شيء طبعا كبير ده نتيجه مباشره مباشره مش غير مباشره مباشره لكامب ديفيد ازاي الكلام ده ممكن نحلل ونشوف الموضوع والموضوع طبعا يحتاج برضو تفصيلات كثيره احنا بنلمس بس رؤوس الاقلام وبنتمنى ان الناس تراجع آه، آه، تاريخها تراجع سيره نبيها صلى الله عليه وسلم تراجع المعاهدات والمواقع والتحليلات اللي بنمر بيها في زماننا ما ناخدش الحاجات كامور مسلم بيها لان الاعلام الحقيقه على مدار ال 30 40 سنه الماضيه يعني لعب بينا كتير ودلس علينا كتير فهمنا ان في امور مجيده في حق مصر وهي في الواقع مصيبه في حق مصر كبرت في عينينا حاجات كتيره جدا صغيره وصغروا في نفس الوقت في عينينا حاجات كتيرة جدا كبيرة محتاجين نراجع تاني في هذه الأيام بعد أن أطلقت الأفواه يمكن أن نتكلم نرجع تاني نحلل ونشوف إيه اللي في مصلحة مصر ومصلحة المسلمين ونعمله إن شاء الله رب العالمين ملاحظات على الصلح الحديبية قبل ما نتكلم على موضوع كامب ديفيد عشان أفهم بعض الأمور اللي ممكن تيسر لي قراءة كامب ديفيد أو غيرها من المعاهدات أنا من خلال المعاهدة بتاعت كام بتاعت صلح الحديبية استطعنا أن نلمس بعض الشروط التي يمكن أن تكون في المعاهدة بشكل عام يعني أنا كراجل مسلم عايز أعمل معاهدة مع أحد الأعداء وهذه المعاهدة تكون على أساس القرآن والسنة يعني على أساس ما جاء في آيات الله عز وجل وأساس ما طبقه رسولنا صلى الله عليه وسلم في معاهداته الرسول صلى الله عليه وسلم عمل معاهدات كتير جدا في حياته منها معاهدة صلح الحديبية ومنها حاجات قبل وحاجات بعد لكن أنا دلوقتي من خلال صلح الحديبية أنا باخد بعض الشروط المهمة اللي لو قدرت إن أنا أنفذها في أي معاهدة أكون ساعتها ماشي على السنة في معاهداتي وإحنا قلنا قبل كده إن السنة النبوية لها دور في سياستنا ولها دور في اقتصادنا ولها دور في تعليمنا ولها دور في حياتنا الاجتماعية في كل نقطة صغيرة أو كبيرة في حياتنا السنة النبوية لها نقطة أو لها دور وهذا مصداق قول ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أول شيء أو أول شرط من شروط المعاهدات في الإسلام ألا نقر العدو على باطل ألا نقر العدو على باطل ممكن تكون في بعض البنود في المعاهدة مش على مزاجي أو أنا مش عايزها أو ما أتمناش في المرحلة دي أن يكون عندي هذا الوضع لكن في المعاهدة بتاعتي لم أقر عدوي على هذا الباطل الذي يمتلكه الآن أو الذي يس- يسيطر عليه الآن على سبيل المثال لا نقر العدو مثلا على أرض اغتصبها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقرش مثلا في معاهدة الحديبية المشركين على أنهم يملكون مكة أن دي مكة دي خلاص بقت بتاعتهم وانتهينا لأنه وعلى فكرة ده ممكن كتير جدا من الناس اللي بيشوفوا الحلقات وبيتابعوا البرنامج ممكن من خلال الحوار ومن خلال ال- الدرس والشرح يتخيل أن خلاص مكة بقت أرض المشركين والمدينة بقت أرض المسلمين وينسى ان في عدد كبير جدا جدا من المسلمين اللي قاعدين يتفاوضوا ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه من اهل مكه وليهم ديار في مكه وليهم اراضي في مكه واخرجوا من مكه من غصب عنهم رحلوا صاروا لاجئين دلوقتي في آه، المدينه المنوره لكن بلدهم الاصليه هي مكه المكرمه نفس السيناريو بتاع فلسطين على فكره ان الناس عايشين في فلسطين وبعد كده خرجوا بعد ما خرجوا ومر سنة واثنين وثلاثة وعشرة الناس معتقدة خلاص يا جماعة الناس الفلسطينيين دولت اللي عايشين في أمريكا دلوقتي ولا عايشين في مصر ولا عايشين في اليمن ولا في أي مكان في الدنيا دي بقت بلدهم الجديدة وممكن يروحوا زيارات لفلسطين بإذن من السلطة ال- ال- الحاكمة هناك آه، في دلوقتي أنا بقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم في المعاهدة بتاعته ما لمس النقطة ديت ما أقرش العدو على ان ارضك هي مكه وارضي هي المدينه وان كان ده واقع ساعتها لكن لم يقره صلى الله عليه وسلم ليه لان هو عنده طموح صلى الله عليه وسلم ان هو يحرر اراضيه ويرجع ممتلكاته في يوم من الايام جايز ما عنديش الامكانيه اعمله دلوقتي جايز دلوقتي هاخد الناس بتوعي وارجع تاني المدينه المنوره لكن ممكن السنه الجايه ممكن السنه اللي بعدها وحصل ان هو جه صلى الله عليه وسلم في سنه 8 هجريه وفتح مكه المكرمه والصلح الحديبيه كان في سنه 6 هجريه يعني بعد سنتين من الصلح حصل لما خلفت ال- الم- خلف المشركين المعاهده ونقض العهد ساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم عرف يدخل مكه المكرمه وحتى لو ما عرفناش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في زمن ابو بكر الصديق ولا في زمن عمر بن الخطاب حتى لو حصل ان اتاخر جدا الدخول انا لم اقر العدو على باطل وبالتالي مفتوح قدامي وقدام اولادي وقدام احفادي المجال ان هم يرجعوا الحقوق الى اصحابها لم نتنازل عن شيء من الدين في هذه المعاهده ما بقاش في بند من البنود متناقض مع الشريعة الإسلامية ده شرط على فكرة أساس من شروط المعاهدات في الإسلام إن أنا آه عدوي ما هواش مؤمن بالإسلام وما عندوش ضوابط شرعية تحكمه لكن أنا عندي ضوابط شرعية وأنا مرتبط بديني ومرتبط بإسلامي وبالتالي فأنا لما باجي أعمل معاهدة إن كان فيها تناقض مع شيء في الشريعة فأنا أرفض هذا ال- ال- البند الذي يتناقض مع الشريعة وما أقدمش أبدا أبدا يعني رغبة عدوي ولا آه، راحة عدوي ولا إرضاء عدوي على ما أراده الله عز وجل أو على ما رغب فيه أو أكده ربنا سبحانه وتعالى أو رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم التنازلات التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لم تكن تنازلات مخلة بالدين ما كانتش تنازل عن شيء من الدين هو لما قالوا له اكتب محمد ابن عبد الله وما تكتبش محمد رسول الله هو كتب محمد ابن عبد الله لان هذا حقيقه هو فعلا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما كتبش محمد رسول الله لكنه لم يكتب محمد هذا ليس رسول الله لم ي... لم يقل شيئا مخالفا للدين في المعاهده ترك الموضوع وتجنبه ممكن انا اغفل بند من البنود أت... ما اتكلم فيه لكن لا اقر عدوي على باطل او اتنازل عن شيء من امور الدين لما قالوا له في المعاهده احنا إيه، ما نكتبش بسم الله الرحمن الرحيم لان لا يؤمن بالرحمن فنكتب بس باسمك اللهم فباسمك اللهم نؤمن بها نحن كمسلمين ويؤمنهم بها كمشركين يبقى انا ما تنازلتش عن شيء في الشريعه وما قلتلهمش والله فعلا زي ما انتم بتقولوا الرحمن ليس من اسماء الله ما كتبتش هذا في المعاهده وبالتالي فتحت المجال ليا ولم اتنازل عن شيء من امور الدين لم اقر بعدم التسلح في الفتره القادمه مفيش اي بند يقيد حريه المسلمين في التسلح في المدينه المنوره او يحط لهم حدود معينه يقفوا فيها في داخل المدينه المنوره في داخل ارضهم دلوقتي او يقول لهم والله عدد الجيش بتاعكم المفروض يكون كذا او عدد ال ال السلاح قطع السلاح تكون كذا او كذا ما كانش فيه الكلام ده كله في المعاهده لم يمنع المسلمون في المعاهده من الاحلاف بالعكس ده في بند صريح جدا في المعاهده بيقول والله من اراد ان يدخل في حلف المسلمين يدخل في حلف المسلمين ومن اراد ان يدخل في حلف المشركين يدخل في حلف المشركين ما عندناش مشكله يبقى هذه المعاهده معاهده الصلح الحديبيه لم تنقض معاهدات المسلمين الاخرى يعني عندي معاهدة مع قبيلة خزاعة عندي معاهدة مع قبيلة قضاعة عندي معاهدة مع قبيلة سليم أي قبيلة ما فيش مشكلة أنت لك أحلافك وأنا لي أحلافي ما فيش تعارض بين المعاهدة هذه المعاهدة والمعاهدات الأخرى التي يقوم بها المسلمون لم يأمر آه، ها- أو لم تأمر هذه المعاهدة معاهدة الصلح الحديبية بتغيير مناهج المسلمين ما اجيش انا في المنهج التربوي بتاعي والمنهج التعليمي بتاعي والمنهج الاعلامي بتاعي اغير بعض ال- الامور في فكري وفي رؤيتي وفي استراتيجيتي بناء على هذه المعاهده لكن الكلام ده كله هنشوف بعد كده ان هو حصل في كامب ديفيد وحصل في المعاهدات الاخرى اللي تمت بعد كده عشان كده البون شاسع بين الصلح الحديبيه وبين المعاهدات الاخرى يبقى انا لا اقر عدوي على باطل ولا اتنازل عن شيء من الدين زي ما ضربنا بعض الأمثلة اللي ممكن تكون موجودة عندما يتنازل المسلمون عن حق من حقوقهم في عهد من العهود يتعاقدون به مع عدو لهم النقطة الثانية المهمة جدا في صلح الحديبية أنه حدد مدة معينة الكلام ده في منتهى الأهمية يا إخواني وأخواتي قال المعاهدة دي ماشية عشر سنين ما عندناش إحنا في الإسلام حاجة اسمها السلام الدائم اللي هو موجود بصرف النظر عن أي ظروف تعدي بها الدولة لا إحنا عندنا السلام مشروط مشروط بإعادة الحقوق إلى أصحابها مشروط بأني العدو اللي قدامي يلتزم ببنود المعاهدة مشروط بان انا احقق طموحاتي وامالي لامتي وامن وضع دولتي واحط ايدي في ايد اخواني وس مشروط بحاجات كتيره جدا جدا عشان كده ممكن انا في ظروف معينه زي ظروف كان بديفيد مثلا او غيرها اضطر اضطرارا الى ان انا اخد بعض البنود اللي مش على مزاجي مفيش داعي بقى ادبس كل الاجيال القادمه لمده 100 سنه مليون سنه قدام في هذا الذي اتفقت عليه في ظروف صعبه كانت تمر بها البلاد يعني حتى لو انا عذرت من اخذ او من عمل معاهده كامب ديفيد في بعض التنازلات التي قدموها وفي بعض الاخلال بامن مصر الذي فعلوه في هذه المعاهده طبعا اللي عملها السادات يعني في آه، 79 اذا كان هو في ظروف معينه قبل بالاخلال بامن مصر الشديد حقيقه مصيبه كان بديفيد مصيبه في واحنا بنجني اثرها زي ما قلنا في سيناء دلوقتي قبل بهذا الموضوع تحت ضغط معين تحت ظروف معينه ليه اخلي الموضوع كده ابد الابدين ما اقول انا والله المعاهده ديت هنعملها 10 سنين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل قال 10 سنين اعملها انت سبع سنين خمس سنين 10 سنين خد الرقم اللي انت شايفه مناسب ليك في هذا الظرف الرسول صلى الله عليه وسلم خد رقم 10 هو ده اللي كان يناسبه ساعتها في في في ظروف آه، آه، الجزيره العربيه وعلى فكره الرسول صلى الله عليه وسلم مات بعد صلح الحديبيه بخمس سنين يعني لو كان ال- المشركين التزموا بالمعاهده كان مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معاهد وترك الامر لخلفائه بعد ذلك ينظرون إذا فضلت قريش معاهدة طول العشر سنين من غير مشاكل بعد العشر سنين هنقعد قعدة جديدة ممكن بعد القعدة الجديدة لا أقر المشركين على أن من يأتيني منهم مسلما أرده إليهم ومن يأتيهم مني يعني مرتدا لا يردونه ممكن البند ده ما يعجبنيش ساعتها وظروفي العسكرية وظروفي السياسية تسمح إن أنا ما أحطش هذا البند فما اقفلش الباب على الأجيال القادمة اللي حصل في معا... في المعاهدة صلح الحديبية هو تحديد مدة معينة وده أصل يا إخواننا من أصول المعاهدات في الإسلام إنها لازم تكون مشروطة بزمن معين الظروف هتتغير نقعد تاني مع بعض ومفيش مانع نمد تاني المعاهدة عشر سنين تانية خمس سنين تانية ثلاث سنين تانية نشوف ايه الظروف شكلها ايه في الوضع الجديد ونعمل هو ده اللي علمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان سياسي ولا ما كانش سياسي صلى الله عليه وسلم على اعلى درجات مستوى السياسة الكلام ده كله على فكرة العالم كله فاهمه وبيعمله بس احنا اللي اتضحك علينا في كامب ديفيد ما اعرفش بمزاجنا ولا من غصب عننا المهم ده اللي حصل في معاهدة صلح الحديبية لم يحول العدو إلى صديق ما قلناش والله خلاص الحمد لله احنا ومشركي قريش بقينا ايد واحده وبقينا اصدقاء وحصل نوع من التطبيع ما فيش عندنا اي نوع من المشاكل خلاص نسينا كل جراحات الماضي ابدا والله ما حصلش الكلام ده ما زال العدو عدوا وما زالت قريش هي التي يعني يعني آه، اضعفت ال- قوه المسلمين سنوات طويله وهي التي حاربت المسلمين وهي التي ظلمتهم وهي التي اخذت اموالهم وديارهم وهجرتهم وحاربتهم في بدر وفي احد وفي الاحزاب تاريخ طويل ده كله ما نسيناهوش في الصلح الحديبيه احنا بنعمل هدنه مؤقته مع عدو عارفين ان ده عدو وان ده في يوم من الايام هيحاربنا ما دام على معتقدي ونحن على معتقدنا هيحصل بينا صدمات كتيره جدا بس احنا واخدين هدنه مؤقته الكلام ده ما حصلش في المعاهدات المصريه بعد كده تحول العدو الى صديق وانتهت الموضوع ومسحنا في المعاهده كل ال- ال- اللي فات قبل كده وما زالت هناك حقوق كثيرة لم ترد إلى أصحابها فالكلام ده ما كانش برضو ينفع كل ألفاظ العهد في صلح الحديبية كانت واضحة تمام الوضوح وما تحتمل احتمالين ودي على فكرة لعبة اليهود شطار جدا فيها ان هو يحط لك المعاهدة ويحط لك فيها بعض الكلمات والكلمة تحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة وبالتالي ممكن في ظرف من الظروف يجي يفسر الكلمة هذه على معنى معين وفي ظرف تاني يفسرها على معنى آخر والكلام ده كله ممكن يأثر جدا جدا على الموقف القانوني لهذه المعاهدة فلازم طبعا المسلمين عندما يعني يقوموا بمثل هذه المعاهدات يعملوا نوع من المتابعة الدقيقة اللغوية ل- لصياغة هذه المعاهدة طيب في نقطة كبيرة جدا جدا مهمة في المعاهدات بشكل عام لو أنا قعدت على كرسي المفاوضات قدامي عدو وأنا قاعد قدامه بعمل معاه اتفاقية وخدنا وادينا مع بعض في البنود وبعد كده كتبنا البنود لازم يا اخوانا لازم يكون عندك قوة الردع إذا خالف العدو المعاهدة يعني حصل عندي آه، نوع من الغدر في بند من البنود لو انا ما عنديش قوه الردع لو انا مش مامن نفسي التامين الكافي اللي يردع العدو عن المخالفه ما عادش اي معنى للمعاهده اللي معموله صارت المعاهده نوعا من العبث يعني احنا قاعدين مع بعض دلوقتي بنلعب لاننا اتفقنا مع بعض على شيء وانت جيت بكره قلت لي لا والله انا مش لاعب انا مش عاجبني هذا الموضوع وخالفه وتعدى عليك وانت ما عندكش القوه غلبان يا عيني مسكين هو عمال يتعدى وانت مش عارف ترد عليه طب كان لازمتها ايه المعاهده يبقى انا لا اعاهد عدوي الا اذا كان عندي القدره على الردع عند حدوث خلل او عند حدوث نقد او عند حدوث غدر بهذه المعاهده ولو انا ما عنديش هذه القدره اعمل احلاف تديني هذه القدره واعمل آه، اتفاقيات مع اصدقاء لي اخرين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت معاه خزاعه في صلح الحديبيه اعمل اتفاقيات تديني القوه انا واصحابي المجتمعين اننا نردع العدو عن ان هو يغ- يغدر او يخالف وخلي بالك العدو بتاعك لو كان غدار وطبيعته كده او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم يبقى انت تكون مؤهل نفسيا من البدايه ان هو هيخالف وبالتالي لو انت ما عندكش القدره على الدفاع على معاهدتك من البدايه وفر جهدك ومفيش داعي تربط نفسك وتربط بعد كده اولادك بهذه الاتفاقيات. بعد ما خدنا هذه الصوره عن الصلح في الاسلام، المعاهده في الاسلام، تعالوا نبص على كامب ديفيد اللي آه، عقدها المصريون مع آه، اليهود سنه 79. بنقول اولا ان تم اقرار العدو في هذه المعاهده على اراضي فلسطين يعني طبعا اراضي فلسطين كلها محتله واحنا قاعدين مع العدو في كامب ديفيد خلاص العدو انت ارضك اللي انت قاعد فيها هي ارضك انت بتتكلم باسم اسرائيل واسرائيل هي في تعريف الامم المتحده كل ارض فلسطين واحنا دلوقتي مصر دولتنا اللي هي ديت وانت دولتك اللي هي ديت واتفقنا مع بعض على هذه الاتفاقيات مع ان فلسطين عضو في الجمعيه العربيه وبيننا اتفاقيات مع فلسطين وبيننا ميثاق شرف مع فلسطين وبيننا عوامل الاخوه طبعا وعوامل العقيده وعوامل الجوار وعوامل الجغرافيا والتاريخ وامور كثيره جدا انا في القعده ديت عزلت الناس ديت كلها على جنب وقعدت انا خلصت حقي لوحدي واقريت العدو على ان هو قاعد هناك وانا قاعد هنا طبعا ارض فلسطين ارض اسلاميه ينبغي او ي- يعني يجب على المسلمين ان يحرروها مش على اهل فلسطين بس عشان احنا داخل برضو في دماغنا ان ارض فلسطين خاصه بالفلسطينيين يحرروها بمعنى ان لو احتلت مصر فهي واجب المصريين احتلت السودان فهي واجب السودانيين لا يا اخوانا الشريعه الاسلاميه ما بتقولش كده التقسيمه اللي احنا فيها ديت العدو عاملها واحنا خلاص خدناها كواقع مشينا فيه لازم نغير الواقع ده الواقع ده اتعمل من 100 سنه فقط 100 سنة قطعوا أوصال الأمة الإسلامية وخلوا مص- مصر قطر لوحديها والسودان قطر لوحديها وفلسطين قطر لوحديها فرق تسد وكلنا درسنا الكلام دوت في المدارس وعارفين الحكاية ديت لكن خلاص خدناه كأمر واقع وانتهينا على كده تخيل انت كده مثلا جت مصر قام مقسمينها خلوا اسكندريه م- منطقه لوحدها عدو دخل عندنا عمل الحكايه ديت قام قاسم اسكندريه هنا قاسم اسوان هنا قاسم سينا هنا قاسم كذا كذا البلد هل انا كمصري مع تقدم الزمن اقبل بهذا الوضع انا شايف ان في عدو دخل قطع اوصالي هل اقبل بهذا الوضع ام يظل في دا في ذهني دائما حلم ان نتحد سويا ونعود كما كنا هو ده وضع الامه الاسلاميه كان في خلافه اسلاميه بتجمع كل البلاد الاسلاميه تحت رايه واحده هم اعدائنا شافوا ان مستحيل يعرفوا يحاربوا دوله زي الدوله العثمانيه جواها 20 30 دوله من دول زماننا المعاصر ومساحتها ضخمه ولها رئيس واحد او الدوله الامويه او الدوله العباسيه او المماليك او الايوبيه او غيره من الدول او السلاجقه ال- ال- ال- جمعت اعداد كبيره جدا من الدول تحت مظلتها فكانت الخطه الرئيسيه للعدو انه يقطع اوصال العالم الاسلامي انا جيت رسخت هذا الكلام في كامب ديفيد وجيت قلت والله الم- الفلسطينيين بقى يحلوا مشكلتهم لوحدهم وحرصت في هذه المعاهده تماما على امن اسرائيل القومي يعني كان كل البنود زي ما انتم هتشوفوا بعد كده كل البنود بتأمن جانب اليهود مش بتأمن جانب المصريين بالعكس بتسحب الأمن تماما من المصريين تعطي كل الأمن للعدو اللي هو أصلا محتل بلادنا انت ليه بتشرط كل الشروط دي اذا كنت انت اصلا داخل سينا وداخل بلادنا وانت محتل والجميع يعرف ذلك سواء كانت الامم المتحده او العالم باسري عارف ان في 67 دخلت احتليت بلادي ليه بتحط عليا كل هذه الشروط وكل هذه الافتراضات وانت اصلا المجرم في حقي انت اللي تع- ده انا المفروض ادفعك تعويضات قد كده على سينا اللي احتلت ست سنوات من 67 ل 73 واستنزفت وادفعك على الاسرى اللي اتاثروا من عندنا وادفعك على البترول اللي اتسرق واتنهب من عندنا وادفعك على السياحه اللي انت خدتها من سينا في فتره احتلالها وادفعك وادفعك وادفعك على الجراح الكثيره التي مر بها الشعب المصري المفروض لما نيجي نقعد مع بعض في معاهده انت تدفع ده كله لان انت اللي مجرم في حقي اما ان انا في كل المعاهده احرص كل الحرص على تامينك وعلى حمايتك وعلى امنك وعلى مستقبلك الطويل مش بس مستقبلك في زمني ده مستقبلك في زمني وزمن اولادي واحفادي ولحد الى يوم الدين المعاهده بتاعت كامب دين مفتوحه ملهاش حد فهذا امر بصراحه من الخبل يعني انا مش فاهم ازاي الناس مضت على هذا الكلام واتفقت على هذا الكلام ولسه طبعا الكوارث كبيره مع- معاهده كامب ديفيد حولت العدو الى صديق وامرت بذلك في مناهج التربيه والتعليم ومناهج الاعلام انت متخيل ان ان ان بعد كامب ديفيد اتغيرت مناهج التربيه والتعليم في مصر واتحذف منها كل قصه حرب اليهود احنا كان عندنا دايما في المدارس وحتى في الكراريس اللي كانت بتوزع في ال ال على الطلبه في ظهر الكراسه يبقى مكتوب دايما قبل 73 ان العدو بتاعك هو اليهود وان هو محتل بلادك وان هو واخد فلسطين وان هو واخد القدس وان هو كذا وكذا ومكبر الموضوع وخلي السلاح صاحي والقصه كلها في دماغنا ان ده عدو لازم اكون انا حريص ومنتبه اليه بعد كامب ديفيد شلنا كل هذه الكلمات من كتب التربيه القوميه ومن كتب الدين ومن كتب القراءه ومن كتب كل مناهجنا اختلف الموضوع تماما لدرجه يا اخوانا ان اتشالت غزوات اليهود اللي كانت مع الرسول عليه السلام يعني اتشالت من المناهج تدريس غزوة بني قينقاع بني النضير بني كريزة خيبر أربع مواقع كبيرة خاضها صلى الله عليه وسلم مع المشركين البند ده من السيرة ما عادش يتدرس في مدارس تاني ما عادش تاني يوصل للطلبة عشان يفضل الس- ال- العدو اللي هو طول عمره عدو معانا يبقى تحول إلى صديق وخلاص الموضوع انتهى وبدأنا نعمل نوع من التطبيع اللي بدأنا ننشره بعد كده في العالم العربي وبدأت الدول ت- تمشي ورا مصر في قضية التطبيع مع عدو ما زال يحتل أراضينا لم تحدد في كامب ديفيد مدة معينة زي ما قلنا وطبعا ديت مشكلة كبيرة ما زلنا نعاني منها حتى الآن حتى مع تغير الظروف حتى مع الثورة المصرية 25 يناير شمينا نفسنا بقى عندنا سكة جديدة ممكن نمشي فيها ممكن البلد تنضف ممكن البلد تقل فيها السرقات ممكن يكون لنا شأن شكل معين الجيش بتاعنا ممكن يكون ليه وضع على مستوى العالم كذا كذا كل الكلام ده مكبل بكامب ديفيد إلى الآن وفي ناس ماضية على إن البلد تفضل مكبلة سنوات وسنوات وسنوات قدام ولو انت خالفت دلوقتي يبقى انت اسمك مخالف للمعاهده الدوليه وبتحط نفسك تحت طائله العقاب الدولي والعقاب الامريكي طبعا اللي هو متسجل اصلا في كامب ديفيد. لم تعترف هذه المعاهده معاهده كامب ديفيد باحلاف المصريين. المص- المصريون كان لهم معاهدات قبل هذه المعاهده كامب ديفيد واشهر معاهده الجامعه العربيه انا عندي اتفاق دفاع مشترك مع كل دول العالم العربي قلنا موضوع فلسطين واحنا بعنا القضيه في م- في كامب ديفيد مش بس فلسطين لبنان لبنان في سنه 82 بعد كامب ديفيد بثلاث سنوات فقط دخل اليهود لبنان واحتلوا بيروت وعملوا مذابح صبرا وشتيلة وكانت قصة مأساوية كبيرة كلنا عارفين الموضوع و- وعارفين حرب لبنان و- وأزمة حرب لبنان ماذا فعل المصريون في حرب لبنان ولا كلمة طبعا ولا كلمة كانت لسه المعاهدة خلصانة بتاعت كامب ديفيد وعايزين نخلي الأوضاع مستقرة وسكتنا تماما سكوت مخزي حقيقة ليه واحتلت لبنان مع ان بقى بيني وبين لبنان اتفاقية دفاع مشترك يعني لو تعدى جيش على لبنان يتقدم الجيش المصري ويدافع مع اللبنانيين عن لبنان وكذلك لو تعدى جيش على المصريين ي- يت- يتحد اللبنانيون مع المصريين في حرب هذا الجيش وده شيء جميل جدا جدا اتفاقية كانت بين كل العرب في الدفاع المشترك الدفاع المشترك طبعا دوت في هذه القصة واتضربت السودان واتضربت تونس واتضربت العراق ومصر ما فيش ولا كلمه ما فيش ولا كلمه ليه لان بينا معاهده مكبلانا مع اليوم اخواني عمال يتقطعوا حواليا كذا دولة عربية زي ما انتم شايفين ده وضربت طبعا سوريا في جنوب دمشق ولا فتح المصريين آه، بقهم لإيه؟ مع ان مصر دولة ريادية في المنطقة في العرب وفي العالم الاسلامي وفي العالم كله ليها مكان وليها وضعية خلاص اتمسحت هذه الوضعية وبدأ ضوء مصر ينزوي ودور مصر يضيع وسط هذه ال- التقييدات التي وضعتها معاهدة كامب ديفيد طيب هل تملك مصر قوة الردع إذا خالف اليهود؟ يعني لو قلنا أن اليهود خالفوا في بند من بنود كامب ديفيد طب ما احنا في شروط عليا وفي شروط عليهم هم المفروض ما يتعداش أي نوع من التعدي على الشعب المصري بأي شكل من الأشكال سواء كان على الجنود المصريين أو الشرطة المصرية أو المدنيين المصريين فأنا عندي هذه الحالة من السلام كما يقولون الدائم لو حصل مخالفة يهودية هيحصل إيه؟ هيحصل إنك ترد عليهم أنت كمان ولا مش هترد؟ لو ضربوا لك حد جوه سينا جوه حدود مصر دلوقتي هل هترد بضرب حد جوه تل أبيب ولا ما تقدرش تعمل ضرب جوه تل أبيب أو ضرب هل احنا دايما هنكظم الغيظ عندما يغتال جنودنا وأهلنا في بلادنا ولا المفروض ان انا ارد واقول له لا كفايه كده انا ما استحملش ان يتقتل مني واحد او اتنين او عشرة جوه بلادي واقع الامر طبعا كلنا بحميه وطنيه جميله جدا ممكن نقول لا لا لا احنا مش ممكن ابدا نسكت على اهانه الشعب المصري او انتهاك كرامه الامه المصريه او كذا او كذا بنقول الكلام ده كله بس واقع الامر ايه شوف كده معايا هذه ال- الارقام ولعل بعضكم سمعها مني قبل كده لكن يعني التكرار مهم جدا جدا عشان الموضوع ما ياخدش عندنا آه، آه، شكل الالف ال- الفنا هذا الوضع وتعودنا عليه آه، سنة في نوفمبر سنة 2000 أصيب مواطن مصري يدعى سليمان قمبيز وعمته بالرصاص الإسرائيلي حينما كان يجمعان محصول الزيتون قرب شارع صلاح الدين في آه، آه، رفح 15 ابريل 2001 اصيبت سيده مصريه من قبيله البراهمه بطلق ناري اسرائيلي اثناء وجودها بفناء منزلها القريب من الحدود مع غزه. في نهايه ابريل 2001 قتل شاب مصري يدعى ميلاد محمد حميده برصوص برصاص جنود اسرائيليين. في 9 مايو 2001 أصيب مجند مصري يدعى أحمد عيسى برصاص إسرائيلي عندما كان يؤدي عمله على الحدود في نهاية مايو 2001 أصيب مواطن مصري يدعى زامل أحمد سليمان 28 سنة بنيران إسرائيلية في ركبته أثناء جلوسه بمنزله في حي الإمام علي بمدينة رفح المصرية في يونيو 2001 قتل مجند آه، اسمه السيد الغريب محمد أحمد بعد إصابته بعيرة نارية إسرائيلية في الحدود الفاصلة بين مصر وإسرائيل في 26 سبتمبر 2001 أصيب ضابط مصري برتبة نقيب اسمه عمر طه محمد 28 سنة بطلق ناري وعدة شظايا في الفخذ الأيسر نتيجة تبادل النيران بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين قرب الحدود المصرية 5 نوفمبر 2001 أصيب ضابط الشرطة المصري الرائد محمد أحمد سلامة بالرصاص الإسرائيلي أثناء دورية له في منطقة الحدود 23 ديسمبر 2001 أصيب الشاب المصري محمد جمعة البراهمة 17 سنة في كتفه بطلق ناري إسرائيلي 28 فبراير 2002 أصيب الطفل فارس قمبيز خمس سنوات بشظية في فخذه أثناء لعبه وحده بفناء منزله 7 نوفمبر 2004 سقط صاروخ إسرائيلي في حديقة منزل في رفح المصرية ولم تحدث إصابات آه، 18 نوفمبر 2004 دبابة إسرائيلية تقتل ثلاث جنود مصريين على الجانب المصري من الحدود 12 ديسمبر 2007 قتل المجند محمد عبد المحسن الجنيدي بطلق ناري إسرائيلي 25 يناير 2008 أصيب مجند مصري على الحدود برصاص آه، مجهول 27 يناير 2008 قتل المواطن حميدان سليمان سويلم 41 سنة من سيناء برصاص إسرائيلي أثناء ذهابه لعمله 27 فبراير 2008 قتلت الطفلة سماح نايف 14 سنة برصاص القوات الإسرائيلية أمام منزلها على الحدود قرب معبر كرم سالم 21 مايو 2008 قتلت القوات الإسرائيلية المواطن سليمان عايد موسى 32 سنة 22 مايو 2008 قتل عايش سليمان موسى مصري 32 سنة برصاص الجيش الإسرائيلي 9 يوليو 2008 قتل الضابط بالجيش المصري محمد القرشي بنيران القوات الإسرائيلية برصاص إسرائيلي أثناء مطاردة لمهربين على الحدود 24 سبتمبر 2008 قتلت القوات الإسرائيلية المواطن سليمان سويلم 26 سنة من منطقة القسيمة بوسط سيناء 17 أغسطس 2009 قال الجيش الإسرائيلي أن جنوده أصابوا برصاص جنديا مصريا بعد أن ظنوه خطأ يحاول أن يتسلل إلى أراضيهم 18 8 2011 قتل خمسة مصريين بينهم خمسة آه، بينهم خمسة مصريين مجندين من حرس الحدود مساء الخميس عندما أطلقت قناصة إسرائيلية عليهم النار من داخل طائرة إسرائيلية يا ترى إيه الرد في كل هذه الحوادث اللي حصلت يعني إحنا ذكرنا دلوقتي بتاع كم حادثة ذكرنا 22 حادثة إيه الرد المصري على ال 22 حادثة طب كم مرة حصل على سبيل الخطأ إن قتل مجند إسرائيلي في داخل الأراضي الفلسطينية كم مرة ولا مرة هل حصل مرة إن حصل خطأ وإحنا بنعمل مثلا دورة تدريبية ولا مناورة ولا شك في إن في واحد تسلل عندنا ولا كذا ولا مرة طب 22 مرة وده احنا اللي ذكرناه في 10 سنين يعني من سنة 2000 لسنة 2011 لو جمعنا الموضوع كله الموضوع كله خطير جدا يا اخوانا طيب بلاش كده مش بس كده خليني اقول لك على حاجة تانية في خلال السنتين اللي فاتوا السنتين اللي هو بعد الثورة يعني آه، حصلت عدة حوادث مش من إسرائيل يعني حوادث في داخل أرض سيناء كلها حوادث تعدي على الجيش المصري أو على الشرطة المصرية أو على الشعب المصري اللي عايش في سيناء بشكل غير مقبول حقيقة يعني شفنا مثلا قتل 16 ضابط وجندي في رفح صح حصل ولا ما حصلش يعني في رمضان اللي فات 16 ضابط وجندي في رفح بعدها هوجم معسكر القوات الدولية لحفظ السلام اللي موجود في سيناء بعدها حصل هجوم على حي الزهور بالشيخ زويد شمال سيناء بعدها حصل هجوم على كمين للجيش في منطقة العوجة أدى إلى إصابة سبعة إصابة سبعة من الجنود آه، بعدها هوجم مصنع للأسمنت تابع للقوات المسلحة المصرية في وسط سيناء بعدها مات ضابط شرطة مصري وأصيب أحد الجنود في هجوم على قسم شرطة نخل في داخل سيناء بعدها تعرض كمين للجيش المصري للهجوم في مطار العريش وأخيرا تم اختطاف الجنود السبعة بالقرب من العريش ايه الكلام ده كله يا اخوانا معناه ايه الكلام ده معناه ان الحاله العسكريه في سيناء مترديه حقيقة ايه اللي ايه اللي حصل ده كله؟ ايه اختطاف الجنود وقتل الجنود والهجوم على اسم شرطه والهجوم على كلها كمائن جيش، كمين جيش هنا في العريش وكمين جيش هنا في المطار وكمين جيش هنا في العوجة وكمين ايه الحكاية؟ يعني ايه الاستهتار الشديد بالقوة الأمنية بالجيش المصري بالشرطة المصرية بالمخابرات المصرية في أرض سيناء ما في أي اعتبار ده الكلام ده كله على فكرة ما هواش من اليهود احنا قلنا إن موضوع اليهود آه، آه، ذكرنا الإحصائيات والأرقام لكن دلوقتي بنتكلم على موضوع ال ال ال التعدي في داخل بلادنا نفسنا من اهلنا ومن ناسنا ومن الجماعات ال- الارهابيه ومن الجماعات اللي مش عارف ايه قول زي ما تقول من المهربين من المخدرات من العائلات من القبائل من اي حد لكن في انتهاك لحرمه الارض المصريه في هذا المكان ليه الكلام ده كله اصل الكلام ده كله ايه اصل الكلام ده ان الجي- ان سينا مفرغه من الجيش بنص معاهدة كامب ديفيد أين يقف الجيش الصهيوني وأين يقف الجيش المصري في كامب ديفيد في معاهدة في في معاهدة كامب ديفيد في داخل سيناء أنتوا عارفين إن أول دبابة إسرائيلية تقف على مسافة 3 كيلو من حدود سيناء الشرقية يعني 3 كيلو جوه الأراضي الفلسطينية تقف أول دبابة اسرائيليه او الجيش اسرائيلي الثلاثة كيلو دولت المفروض ما حدش من اليهود يقف فيهم ماشي طب عندنا احنا في مصر فين بقى عندي 3 كيلو برضو جوه الاراضي ال- ال- السيناويه ما ينف- ما ينفعش يقف فيها جيش مصري لا والله عندي 150 كيلو 150 كيلو جوه الاراضي المصريه ما فيهاش جيش مصري فالعدو واقف على بعد 3 كيلو وانا واقف جوه بلادي على بعد 150 كيلو مش مسموح لي يكون ليا وجود في المكان التاني ده اللي هو كل مساحه تلتين مساحه سينا يعني انا واقف في التلت الغربي والتلتين الشرقيين اللي ناحيه اسرائيل ما فيش فيهم او ناحيه طبعا الكيان الصهيوني ما بحبش اسميها اسرائيل الكيان الصهيوني الم- المحتل فلسطين ما فيش عندنا اي جيش في هذه المنطقه انا بقول يا اخوانا انتوا نسيتوا في 67 دخل اليهود سينا واحتلوها في ست ساعات وكان جواها جيش طيب لما يكونش جواها جيش وحصلت لوسة عقلية عند اليهود وفكروا يخشوا سينا اللوسة العقلية ديت واردة جدا جدا لأن دولة اليهود اليهود اللي هم عندهم في اعتباراتهم أن دولتهم الكبرى من النيل إلى الفرات واللي هم حاولوا ينفذوا هذا الكلام في 67 ونجحوا فيه في الفعل ودخلوا قطاع غزة ودخلوا الضفة الغربية ودخلوا سيناء ودخلوا الجولان ودخلوا سنة 82 لبنان يعني الموضوع آه، التوسع ده مش حاجة أوهام أو بنتكلم على بني قينقاع أو بني النظير مش بنتكلم على ألف سنة ما- مضت أو 1500 سنة مضت بنتكلم على واقع احنا عشناه كلنا وشفناه كلنا شفنا الاحتلال ده وعشناه طب ايه المانع انه يتكرر تاني اذا كانت البلد مفرغه اذا كان لما كان جيش موجود زي ما قلنا ست ساعات كانت كافيه لانهاء الحاله الامنيه تماما في سيناء واحتلال سيناء بكاملها وضرب كل مطارات مصر في كل حته لما انا دلوقتي ما عنديش جيش جوه سيناء نفسها اللي على بعد يعني 34 كيلو متر بس من السويس ومن الاسماعيليه وغير كده كل سيناء بعد كده فاضيه ما فيهاش حاجه انا الكلام ده طبعا كله كلام الواحد مذهول منه خليني اقرا لكم آه، نص الملحق العسكري الملحق العسكري لمعاهدة كامب ديفيد النص ده النص الرسمي المنشور بيقول فيها بنود كتيرة جدا بنقي منها بعض البنود اسمعوها كده واعقلوها وشوفوا ازاي احنا مضينا على كده ازاي السادات مضى على معاهدة زي كده وازاي احنا لحد دلوقتي فخورين وفرحانين وبنحتفل وسينا رجعت تاني لينا واغاني ومش عارف ايه و... ازاي يا اخوانا شوف اولا لا يجوز لمصر ان تنشئ اي مطارات حربيه في ارض سيناء ده بند من بنود كامب ديفيد لا يجوز لمصر شوف سينا مساحتها قد ايه مسح- سينا مساحتها اكبر من فلسطين على فكره سينا ك... كمنطقه مساحتها اكبر من فلسطين وفيها بترول فيها معادن فيها ناس مصريين عايشين محتاجين يتامنوا فيها سياحه فيها يعني امور كثيره جدا فيها حدودنا الشرقيه مع عدو مجرم وعدو غدار دي سينا فأنا ماضي في معاهدة كامب ديفيد أنني لا أنشئ في سيناء اللي هي على حدودي الشرقية مطارات حربية لا يجوز برضو في آه، المعاهدة لا يجوز لمصر أن تستعمل المطارات التي ستخليها إسرائيل في أغراض حربية يعني إسرائيل لما دخلت سيناء عملت مطارات حربية كان ليهم الحق أن يعملوا مطارات حربية وهم محتلين أما أنا صاحب البلد ما ينفعش أستخدم المطارات الحربية اللي هم عملوها ديت في أغراض حربية يبقى أنا إيه يبقى أنا لا أبني مطارات حربية ولا أستعمل المطارات اللي موجودة في في سيناء من الأول كمطارات حربية أو أغراض حربية لا يجوز لمصر هذا بند الماد المادة اللي فاتت دي كانت المادة 2 الفقرة الخامسة المادة خمسة من الفقرة المادة خمسة الفقرة ثلاثة فيها بتقول إيه؟ لا يجوز لمصر أن تنشئ أي مواني عسكرية في أي موقع على شاطئ سيناء سواء على البحر الأبيض أو خليج السويس أو خليج العقبة يبقى أنا ما عنديش مطارات وبرضه ما عنديش مواني عسكرية ولا أن يستخدم أسطولها الحربي أسطولنا الحربي قوات المسلحة البحرية المصرية لا يجوز لها بنص معاهدة كامب ديفيد أن تستعمل الموانئ التي بسيناء سواء ميناء العريش ولا شرم الشيخ ولا غيره لا يجوز للشعب للجيش المصري البحري أن يقرب من هذه المناطق ما يستعملش هذه المناطق يبقى أنا ما عنديش القدرة أن أنا أبعت بارجة مصرية أو غواصة مصرية لهذه الأماكن وإحنا ماضيين على هذا الكلام شيء عجيب والله لكن هو ده ال- ال- الملحق العسكري بتاع معاهدة آه، كامب ديفيد لا يجوز لمصر أن تحتفظ شرق قناة السويس وإلى مدى 58 كيلو متر تقريبا بأكثر من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة يبقى أنا بتكلم دلوقتي قسموا سينا في معاهدة كامب ديفيد لثلاث شرائح طولية ألف وب وجيم ال- الشريحة الغربية اللي هي ناحية السويس وبورسعيد و... وإسماعيلية اللي هي قريبة مننا الشريحة ديت مسموح لك يا جيش يا مصري تحط فيها فرقة واحدة بس مش مسموح لك بقى عشان الحتة دي بتاعتك وبعيدة عن اليهود أحط فيها الجيش زي ما أنا عايز لأ حتى الحتة اللي جوه سينا بتاعتك ديت أنت مسموح لك تحط فيها فرقة مشاة ميكانيكية واحدة لا يزيد مجمل أفرادها عن 22 ألف جندي ولا تزيد أسلحتها عن 126 قطعة مدف- مدفعية و126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37 مللي هو ناقص يقول لي اسماء الجنود اللي هو عايزهم يكونوا في هذه الفرقه وأس- واعمارهم قد ايه وساكنين في بلد ايه وكلام من ده يعني بيحدد لي كام قطعه تكون في الجيش ده ونوع السلاح اللي موجود وعيار 37 مللي و230 دبابه و48 عربيه مدرعه من جميع الانواع هي ديت ده الماكسيمم بتاعك ده كم قمه التسلح بتاعك في الحته الاولانيه كمان من سينا مش في كل سينا في الحته الاولانيه من سينا وزع الحبه دول بقى زي ما انت عايز العب بيهم شويه هنا في اسماعيليه شويه بيهم في السويس يعني وزعهم زي ما انت عايز لكن اكتر من كده ما ينفعش واي مخالفه لهذه الارقام تبقى مخالفه لكامب ديفيد يبقى مخالفة لمعاهدة السلام يبقى يجوز لإسرائيل أن تفعل ما تشاء ويجوز لمن يساعد إسرائيل طبعا أمريكا وموجودة في المعاهدة برضو أنها تتخذ اللازم كما ترى طيب ولا يجوز لهذه القوى المحددة نص المعاهدة بيقول إيه ولا يجوز لهذه القوى المحددة العدد والسلاح أن تخطو خطوة واحدة ولو لإجراء مناورات تدريبية شرق الخط المحدد لها بين الأرض التي فيها والأرض التي تليها الأرض التي فيها ديت أرضها والأرض التي تليها برضو أرضها لكن لا يجوز أن تنتقل من هنا إلى هنا لإجراء أي مناورات تدريبية والكلام ده فقرة 2 بند 2 و 3 لا يجوز لمصر ان تكون لها شرق هذا الخط اي قوه عسكريه مقاتله طب الامن في المنطقه اللي بعد كده ايه نعمل ايه كانهم يعني عايزين يحافظوا على الامن في مصر شوف اما بالنسبه للامن فتتولى حفظ قوات الشرطه المدنيه المصريه على انه في منطقه تمتد من حوالي 58 كيلومتر شرق القناه الى خط يبدا من قريه الشيخ زويد فوق في الشمال على البحر الابيض المتوسط شرق العريش هي وينتهي عند راس محمد غرب شرم الشيخ يعني واخد سينا كلها من فوق لتحت ويبعد عن حدود مصر الشرقية بحوالي 33 كيلومتر يجوز لمصر أن تستكمل مهمة البوليس المدني في حفظ النظام بقوة حرس حدود بشرط ألا تزيد على أربع كتائب وأن يقتصر تسليحها على الأسلحة الخفيفة والعربات يعني إيه الكلام ده؟ يعني النص, النص الوسطاني من سينا أنا عندي النص الغربي من سينا زي ما قلنا هي فرقة عسكرية واحدة بالأعداد اللي قلناها طب النص الوسطاني من سينا بوليس بس بس ممكن يساعد البوليس جزاهم الله كل خير يعني ممكن يساعد البوليس بعض قوات حرس الحدود على ألا تزيد هذه القوات على أربع كتايب ومعاهم بس سلاح خفيف وعربيات لا دبابات بقى ولا طيارات ولا سلاح مدفعية ولا كلام من ده الكلام ده كله ما ينفعش في النص الوسطاني ولا يجوز أن تساعدها بحريا إلا زوارق خفر الحدود المسلحة خفر السواحل بس بالزوارق تسليحا خفيفا على أن يقتصر نشاطه على المياه الإقليمية في هذه المنطقة أما باقي سيناء اللي هو الجزء على الحدود الشرقية بعمق 33 كيلومتر اللي هو بقى من أول حدودنا في رفح مع فلسطين وانت داخل لمدة 33 كيلومتر بما فيها شرم الشيخ كلها يعني شرم الشيخ داخله كلها في هذه القصه اللي هي المنطقه الشرقيه وطبعا كل البلاد اللي موجوده على ساحل خليج العقبه نويبع آه، دهب طابه كل هذه الاماكن لا يو لا يجوز لمصر ان يكون لها الا شرطه مدنيه فقط لا قوات عسكريه ولا حرس حدود حتى ولا زوارق ولا اي شيء مفيش ولا تقول لي سلاح خفيف ولا عربيات ولا كلام من ده المنطقه اللي هي 33 فين اليهود من القصه دي اليهود على بعد 3 كيلو باتفاقيه برضو كامب ديفيد على بعد 3 كيلو من رفح من الحدود المصريه الشرقيه يبقى هو سامح لليهود يج- يجيشوا كل جنودهم ومش قايل بقى عند اليهود فرقه م- مشاه ميكانيكيه واحده عدد جنودها مش عارف كام مش قايل اي حاجه من الحاجات دي حط يا عم جيشك كله في المنطقه اللي مواجهه لمصر ما عندناش مشكله ماضيين على كده في معاهده كامب ديفيد اللي حصل ده هو اللي افرز الموقف اللي احنا فيه ده موضوع خطف الجنود السبعه لان سينا مسكينه ما فيهاش جيش فضلا طبعا عن اداره النظام السابق لسينا بالطريقه الامنيه وامن الدوله والبهدله اللي عملوها في شعب سينا والاهمال لشعب سينا ما بنقولش الكلام ده كله الكلام ده كله نتكلم فيه بعدين تفصيلاته مريعه حقيقه سواء كانت خطه سينا الزراعيه ولا الاقتصاديه ولا الاجتماعيه كل ده كان مهمل اهمال شديد ويتعاملوا معاهم كانهم كلهم متهمين اللي هو الشعب المصري اللي عايش في سينا يعني كلهم متهمين والقضيه كلها مهمله لكن انا بتكلم دلوقتي عن ملف اللي احنا مضينا عليه سنه 79 مع اليهود القعده اللي كانت مع مع اليهود في كامب ديفيد كان هي دي خلاصتها يا اخوانا طيب كل الكلام ده هو كلام طبعا للاسف مؤسف وبنحتاج ان احنا نراجع في مراجعات كتيره جدا التفصيلات اكتر من كده والله انا بس ذكرت بعض البنود المستفزه اللي انا لما اقراها ابقى مذهول كيف وقع المصريون على مثل هذه المعاهده واحنا المشكله ان احنا خارجين من نصر يعني خارجين من 73 ايه اللي خلاك تنزل ده كله ده انت ما شاء الله حققت نصر فعلا تاريخي وجنودك ما شاء الله عملوا انتصار مهيب ورفعوا رايه الله اكبر وكان واضح جدا ان انت عامل اثر في الدنيا كلها ايه اللي حصل؟ إيه اللي حصل ان احنا ما نظرناش للقران ولا للسنه ولا للشريعه ولا لتاريخنا وماضينا بهذه الصوره والموضوع فيه تفصيلات كثيره ان شاء الله نتكلم فيها بعد الفاصل فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على بعض البنود في معاهدة كامب ديفيد ومقارنة الموضوع بما حدث في صلح الحديبية وأعتقد أنتوا يعني حكمتم بسهولة أن الفرق كبير وأن اللي عمل كامب ديفيد لم ينظر إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ولم ينظر إلى الآثار المجيدة التي تمت في هذا الصلح ونظر نظرة بسيطة للغاية أن هو يعني عايز بسرعة ونخلص وناخد أرضنا ونشيل حالة الحرب لأنها تعبنا وزهقنا و... فكانت النتيجه مثل هذه المعاهده اللي شفنا اثرها. الكلام ده طبعا ممكن يكون مؤلم لكثير جدا من المشاهدين والمشاهدات وخاصه ان هو حاسس ان مفيش في ايده حاجه ممكن يعملها بس على الاقل لازم اكون انا عارف هذه الامور عشان ما يضحكش عليا و... وافهم ان ان انا الحمد لله في وضع جيد وان الامور الحمد لله مستقره. لا حادث خطف الجنود اللي حصل ده ممكن بكره يتكرر او بعده او في اي مكان عادي جدا جدا ما هو مفيش امن يا اخوانا. يعني ما فيش حد بيحمي هذه ومساحات شاسعه مساحات كبيره جدا وفيها يعني مخابئ وفيها كهوف وفيها جبال وصحراء ففيها اشياء كثيره جدا ممكن ما يستطيع جيش عادي ان هو يسيطر عليها ما بالك لو ما فيهاش جيش خالص فتقول لي بقى جماعات وقبائل وعشائر وارد جدا يحصل اي شيء في الفتره القادمه وبدل ما يبقوا سبع جنود يبقوا 20 وبدل ما يتخطفوا ويرجعوا ممكن يموتوا وارد وده حصل في خلال السنه الماضيه كذا مره ما بتكلمش على ان من 50 سنه حصل الكلام ده فالكلام ده لازم نقف قدامه وقفات ونراجع هذا الكلام مع بعضنا البعض ونشوف حلول وفقهاء القانون الدولي يقعدوا ويشوفوا يا ترى ايه مخالفات اليهود اللي كان بديفيد ويا ترى انا يجوز ليا دلوقتي ان اقعد تاني اعيد تر- ترتيب اوراقي واقعد تاني مع اليهود واقول والله انا ما يناسبنيش كذا ويناسبني كذا اه احنا مضينا في ظروف معينه الظروف اتغيرت دلوقتي وانتوا خالفتوا في كذا وكذا وكذا وكذا فيجوز لي ان انا خالف الرسول صلى الله عليه وسلم لمخالفه واحده في كام في, في صلح الحديبيه آه، خلاص فك المعاهده وراح فتح مكه مخالفه واحده بس حصلت قتل مره واحده حصل من اليهو من المشركين لاعوان المسلمين حتى مش للمسلمين لقبيله خزاعه المتحالفه مع المسلمين خلاص اعتبرها عهد نقد العهد اي واحد من اللي ماتوا في ال 22 حادثه اللي ذكرناهم ده وطولنا عليكم فيهم وقعدنا قلنا الاسماء اي واحد من دولت يعتبر نقد لمعاهده كامب ديفيد ايه اللي هيتم بعد كده في المعاهده الجديده نعمل معاهده دي ما عندناش مانع ونعمل هدنه مؤقته تاني لو ظروفي ما تسمحش ان انا اقرت دلوقتي ما عنديش مانع لكن تكون ليها مده معينه وبظروف معينه وبعد كده اقيم وضع جديد لان انا جيشي مش هيفضل طول عمره بهذه الصوره اللي كان فيها سنه 79 لا ممكن يكون اقوى واقوى وان شاء الله يكون جيش مصر اقوى جيش في العالم ساعتها افضل برضه مكبل باللي حصل اللي اتفقنا عليه سنه 79 الكلام ده غير مقبول عقليا من الذي يراقب كامب ديفيد في معاهده كامب ديفيد نفسها من الذي يراقبها الامم المتحده تراقب كامب ديفيد مش بس الامم المتحده ومتسجل في المعاهده امريكا ان امريكا لو حصل انتهاك لعهد لمعاهده كامب ديفيد تتخذ ما تراه مناسبا اللي هي شايفاه مناسب تعمله عشان تحل الموقف لصالح طبعا كله لصالح الكيان الصهيوني مش لصالح مصر فاللي بيراقب الموضوع الامم المتحده قاعده فين الامم المتحده عشان تراقب الموضوع قاعده جوه سيناء بجنودها في المربع في المنطقه الوسطانيه ديت اللي في سيناء الشريحه الوسطى قوات معاهده كامب ديفيد بتقول قوات أمم متحدة بتقعد في هذا المكان حفظ السلام ومراقبون من الأمم المتحدة أما في الجانب اليهودي هناك مفيش قوات أمم متحدة إنما في بس مراقبين القوات الأمم المتحدة اللي عندنا في مصر بتراقب الساحل المصري كله وسينا كلها 24 ساعة طول السنة بتراقب كل المنطقة الغربية بتاعت سينا عشان تشوف يا ترى الجيش المصري فعلا 22000 جندي ولا زاد واحد يا ترى 126 مدرعة مش عارف مدفعية ولا زادت واحدة كام دبابة ولا زادت واحدة بتراقب ده كله ساتلايت من فوق أقمار صناعية بتراقب والناس تحت ب- ب- بتراقب وبتسجل وترفع تقارير المعاهدة بتقول والله معاهدة كامب ديفيد ترفع تقارير بهذه الأرقام للطرفين الطرف المصري اللي هو اصلا حاططها وعارفها والطرف اليهودي يبقى انا ببعت تقارير يوميه لليهود باعداد الجيش المصري وتسليحه ونوع السلاح اللي موجود فيه في منطقه سيناء كلها ايه الكلام ده الكلام ده هو اللي موجود حقيقه في كامب ديفيد الامم المتحده بتراقب عشان تحفظ كما تقول السلام وامريكا طبعا جزء لا يتجزا من الامم المتحده ومعاها حق الفيتو في الامم المتحده يعني ايه حق الفيتو يعني بعد ما اسرائيل خلفت مخالفه والامم المتحده ها في يوم من الايام قالت والله انتوا خالفتم فانتوا عليكم عقاب تطلع امريكا بالفيتو لا مفيش عقاب يبقى لا مفيش عقاب هو ده حق الفيتو حق الفيتو ان امريكا تعترض على اي قرار تطلعه الامم المتحده حتى لو كان الامم المتحده فيها 200 دوله او 220 دوله اقروا قرار معين وجت امريكا قالت لا ما ينفعش يبقى ال 22 دوله شكرا يا جماعه معلش تعبناكم وهننفذ الراي اللي تقوله امريكا او تقولوا فرنسا او تقولوا روسيا الدول الخمسه اللي معاها حق الفيتو في الامم المتحده فطبعا ده وضع برضو يعني للاسف الشديد وضع سيء للغايه انت ما حطيتش في ال- ال- المعاهده ما يمكن ان يدافع عن حقك ان انتهك انما وكلت هذا الدفاع الى من تعرف انه يدعم عدوك دعما مؤكدا ومستمرا وتاريخيا وواقعيا وكل شيء طيب بعد معاهدة كامب ديفيد يا ترى هل توحد المسلمون أم تفرقوا؟ احنا بعد صلح حديبية ما شاء الله توحدنا قوي بعد صلح حديبية الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يجمع أطراف المسلمين من الدنيا كلها تعالوا بقى في المدينة المنورة الجو أصبح آمن ولينا قوة ولينا شكل ولينا هيبة المسلمين جم من الحبشة ودخلوا اللي كانوا مهاجرين في الحبشه ودخلوا مع مسلمين في المدينه المنوره وناس جت من القبائل الشرقيه والقبائل الغربيه ومن فوق ومن تحت وما شاء الله العدد بدا يزيد والمسلمين بدا يكون لهم شكل توحدنا بقى لنا شكل جميل جدا بعد الصلح الحديبيه. ماذا حدث بعد كامب ديفيد؟ هل توحد المصريون مع اخوانهم العرب والمسلمين بعد كامب ديفيد ولا تفرقوا بمجرد ما حصلت المعاهدة شق الصف العربي تماما كلنا عارفين كده وملا- و- و- وشفنا ال- ال- الحوادث التاريخية بعد كامب ديفيد على طول على طول آه، حصل شق في الصف العربي وكل الدول العربية قامت سايبة مصر لوحدها ومصر قامت سايباهم وده اللي كان عايزه العدو الصهيوني ده أجمل يوم في حياته لما شاف العرب بيتفكوا عن بعض وكان مرعوب أيام 73 لما كان شايف إن مصر وسوريا داخلين مع بعض في وقت واحد وإن الدول العربية بتتكاتف وإن الملك فيصل الله يرحمه بتاع يعني يعني الموقف بتاعه كان موقف مشرف للغاية لما منع البترول وبدأت الدول العربية هي كمان تمنع البترول والجزائر بعتت فرقة عسكرية لمصر والأر- والسودان بعتت فرقة عسكرية لمصر و ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان في شكل جميل جدا جدا للعالم العربي والإسلامي بعد حرب 73 بعد كامب ديفيد النقيض تماما ده لو كان اليهود ما طلعوش فايدة من كامب ديفيد غير شق الصف العربي والإسلامي الذي تعتبر أكبر فايدة في تاريخ اليهود كلهم عشان كده بيعتبروا كامب ديفيد والكلام ده قاله آه، آه، اسحاق رابين قال ان كامب ديفيد هي التي رسخت الدوله الاسرائيليه اكثر من حرب 48 يعني حرب 48 اللي هي زرعت اساسا اليهود في داخل ارض فلسطين اللي هي ميلاد الدوله الصهيونيه على ارض فلسطين بيعتبر ان كامب ديفيد اهم لان كامب ديفيد هي اللي لغت الحرب مع الدول المحيطه وامنت الكيان الصهيوني على ارض فلسطين اللي حصل بعد كامب ديفيد ان الجامعه العربيه العرب نقلوها من مصر لتونس كلنا عارفين الكلام ده كويس و- وحصل شقاق كبير وتراشق بالالفاظ وقطع علاقات دبلوماسيه مع العرب و و و وجم بعد كده العرب عملوا معاهدات مع اليهود ويقول لك و... في ناس تقول لك الله ده ما قروش الكلام ده هوت الا بعد المصريين بكام سنه ادي يا عم الفلسطينيين قعدوا كانوا بيشتموا المصريين وادي اللبنانيين قعدوا كانوا بيشتموا المصريين وادي الاردنيين قعدوا كانوا بيشتموا المصريين انا اقول لك لا قولها صح الصح ان لما مصر ركعت ولما مصر نزلت ولما مصر تنازلت هم بداوا يتنازلوا لان هم قوتهم كانت مرهونه بقوه مصر فاذا كان المعلم الكبير بتاع المنطقه والسيد بتاع المنطقه والاخ الكبير هو اللي سلم وهو اللي مضى على هذا الموضوع فما تلومنيش انا بقى وانا صغير جنبيه ان انا دخلت انا كمان ووقعت ومضيت زي ما هم مضوا فاحنا كانت البدايه الفاسده التي تلتها بعد ذلك تبعات فاسدة من هنا وهناك الكلام ده كله تاريخ لازم نعرفه ولازم ندرسه من أصوله الحقيقية عشان أفهم إزاي صلحه أنا بتكلم على واقع يا إخواننا ممكن يتصلح أنا بتكلم على قصة عاشتها مصر مؤلمة لازم نخرج منها زي ما بنتكلم على مشاكل الفساد وعلى السرقات ال- في الأموال وبنتكلم على كذا وكذا لازم نتكلم على هذه الأمور ليه اليهود كانوا بيقولوا على حسني مبارك أنه كنز استراتيجي كنز استراتيجي لليهود ليه بيقولوا الكلام ده لان هو محافظ على كل الكلام ده الكلام ده كله مأمنه وبمنتهى الضمير ما شاء الله يا سينا ما فيهاش جيش خلاص ما فيهاش جيش تماما شرطة بس شرطة بس فيها إهمال لكل شيء فيها إهمال لكل شيء مناهج تربية وتعليم لصالح اليهود ماشي يا عم مناهج تربية وتعليم لصالح اليهود إفساد لحالة الشعب كله سرقة مقدرات وعدم ماشي كل اللي أنت تقول عليه ماشي بس خليني قاعد في هذا المكان والأمور مستقرة على هذا الوضع طبعا اليهود آخر مزاج وآخر انبساط من الوضع ده عشان كده بيقولوا عليه تصريحا هكذا مبارك كنز استراتيجي لليهود ما يستحون حتى يقولون هذه الكلمات تصريحات سياسيه ما يستحي المفروض ال- الخارجيه المصريه كانت تعترض تقول لا ما ينفعش هذا الكلام وهذا التصريح تصريح فاجر لا يمكن ان يقبل ان يقال ان رئيس دوله اسلاميه ولا عربيه او دوله زي مصر يكون كنز استراتيجي لليهود في المنطقه لكن قالوا هذا الكلام ولم يتحرك احد لان ده كان واقع اللي احنا عشناه سنين طويله جدا بعد كامب ديفيد. اخطر ما في الامور ايه اللي حصل اخر حاجه نقولها في هذا التعليق على موضوع كامب ديفيد وعلاقتها بك- بصلح الحديبيه. اعظم فوائد صلح الحديبيه ان اعترف المشركون بدوله المدينه المنوره. قعدوا معاهم على طاوله مفاوضات وقال لهم خلاص انتوا كيان واحنا كيان لان المسلمين لحد هذه اللحظه ما كانوش معترف بيهم وكان اليهود او كان المشركين معتبرينهم مجموعه من الابقين مجموعه من الصباه مجموعه من الهاربين من بلدهم الى بلد اخر فبيخاطبوا دايما حكومه المدينه المنوره القديمه يخاطبوا عبد الله بن ابي بن سلول يخاطبوا اليهود يخاطبوا هذه القوى اللي كانت موجوده قبل كده في المدينه المنوره بيخاطبوا هذه ال- ال- ال- القوى ان تعيد اليهم الهاربين ان تعيد اليهم اللاجئين الذي لجأوا الى هذه البلاد ما تعتبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رئيس دوله دلوقتي مستقل ما تعتبر ان جنود ووزراء وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبيره ما تعتبر انتوا كلكم هربانين من بلادنا واحنا هنرجعكم في يوم من الايام ودي مش دوله ودي مش مش كيان في صلح الحديبيه ده اول اعتراف رسمي من قريش ان المسلمين ليهم دوله وليهم كيان وليهم كينونه وليهم احترام وليهم هيبه احنا بنعقد اتفاق اهو معاهم وادي بنود الاتفاق فده اعتراف رسمي مننا ان انتوا دوله وجنى المسلمون اثار هذا الاعتراف بقوه بعد صلح الحديبيه العالم كله العالم في الع... في العرب كلهم القبائل العربيه اقبلت على المسلمين كدوله محترمه معترف بها من اكبر قبيله موجوده في الجزيره العربيه اقبل من هنا وهناك الناس ليضعوا ايديهم في ايدي المسلمين اللي يعمل معاهده واللي يدخل في الاسلام واللي يهاجر للمدينه الوضع يا اخواننا اختلف كليا بعد صلح الحديبيه لان المسلمين اعترف بهم في اوساط الجزيره العربيه ماذا حدث بعد كامب ديفيد للأسف الشديد كارثة الكوارث أن اعترف المسلمون بأن هناك دولة اسمها إسرائيل تخيل أن لحد هذه اللحظة لحد كامب ديفيد لحد 79 كانوا يسموها الكيان الصهيوني المحتل الصهيوني المحتل اليهودي السادات نفسه قبل هذه المعاهدة بأربع سنين سنة 75 بعد موقع بعد آه، آه، حرب أكتوبر بسنتين قال في ال- في الخطاب بتاعه في مجلس الشعب أننا لا يمكن أن نعترف بإسرائيل طالما أن هناك جندي واحد يهودي موجود على الأرض العربية كان يقول هذا الكلام بعد وده كان كلام جميل جدا اتقال واتقال انه لا يمكن ان ينهي حاله الحرب طالما هناك جندي يهودي على الارض العربيه وذكر في خطابه ذكر في خطابه فلسطين وذكر في خطابه غزه والضفه الغربيه وذكر في خطابه القدس ومع ذلك بعد أربع سنين كل الكلام ده اتنسى وقام وقع على الاتفاقية ديت واعترف بإسرائيل وبدأت الدول الأخرى آه، الأردن و- ولبنان و- والمغرب و- وقطر وب- كذا دولة بدأت تعترف إن في حاجة اسمها إسرائيل سواء بقى تب- تمثيل دبلوماسي تمثيل اقتصادي علاقات مع الكيان الصهيوني ده على إن هو إسرائيل بل اعترف بذلك وللأسف الشديد المجاهدون القدماء في أرض فلسطين فتح فتح اعترفت وقعدت مع الكيان الصهيوني وخلاص يا عم انت صاحب الأرض وخد انت الحتة دي وادينا حتة خد 78% واديني 22% اخد الضفة الغربية وغزة وامضي معاك ويبقى دي بلدك ودي بلدي وانتهينا على كده خلاص تخيل ان هذا هذه اثار كامب ديفيد الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه اعترف به اول مره نعترف باسرائيل كدوله كان في كامب ديفيد وكل الاثار ديت بيجنيها الان الشعب المصري وبيجنيها الشعب الفلسطيني والشعوب العربيه كلها والشعوب الاسلاميه الصوره اتغيرت كتير جدا محتاجين نقف وقفه كتيره جدا جدا مع نفسنا محتاجين نراجع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم محتاجين نراجع الشريعة محتاجين نراجع ال- القانون السياسي في الإسلام يا ترى إيه هي ضوابطه السياسة الشرعية في الدين إيه هي ضوابطها عشان أعرف أخد قانون يرضي ربنا سبحانه وتعالى اتأكدوا يا إخوانا إن لو أنا رجعت للشريعة عشان أشوف شروط المعاهدات وأعمل عليها مش هلاقي قيود اتحطت على رقبتي ضيعتني لا والله هلاقي قيود تحميني وهلاقي قواعد ت- ت- تنجيني في مثل هذه الظروف وهلاقي نور ينور لي الطريق بتاعي لان القواعد دي مطلقه ما فيهاش اخطاء هذه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى وتطبيق نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم لو انا رجعت لي- لو انا كنت بقرا, بقرأ تاريخ لو انا كنت كرئيس دوله او كحكومه بفرغ وقت اشوف في صلح حديبيه بتفصيلاته اشوف معاهده الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في اول ما دخل المدينه بتفصيلاتها اشوف معاهدته مع النصارى في نجران والنصارى في ايلة والنصارى في آه، اذرح وكذا معاهده عملها صلى الله عليه وسلم مع معاهدته مع قبائل جهينه حوالين المدينه المنوره اشوف هذه المعاهدات اراجع الاصول دي موجوده كنت هعرف ايه اللي يصح ان اعمله والذي لا يصح ان افعله وساعتها النور ده كان هيوديني هيوفر عليا جهود كتيره جدا ويامن بلدي ويامن شعبي ويامن امتي كلها الحق بين والحلال بين والحرام بين وكل الشريعة الحمد لله بين ايدينا وحفظ الله القرآن الكريم وحفظ الله السنة المطهرة كل شيء بين ايدينا احنا مش معذورين في هذه المخالفات لازم ندرس تاريخ لازم نقرأ التاريخ من أصوله الصحيحة بنود كامب ديفيد اللي أنا قريتها دي موجودة كل في كل مكان موجودة في الإنترنت ممكن تخش تراجعها وتشوف التفصيلات الكتيرة اللي أنا ما قلتهاش ممكن تراجع كل الكلام ده وتعرف ان اللي قلناه ده كله فعلا احنا وقعنا عليه ساعتها هتعرف ليه الجنود السبعه اتخطفوا في ارض سيناء وليه احتماليه تكرار هذا الموضوع الى ان ينتبه المصريون الى الحق الذي يجب ان يدافعوا عنه ويجلسوا جلسه قويه حازمه مع عدوهم يراجع فيه بنود هذه المعاهده وير- ويصلوا الى ما يمكن ان يطبق في الفتره القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وفي اللقاء القادم إن شاء الله نذكر بعض الآثار المجيدة لصلح الحديبية عشان نعرف نقارن مع الوضع ونشوف يا ترى الدنيا مشيت إزاي إن شاء الله رب العالمين ربنا يتقبل منا ومنكم جميعا جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء فاسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء عن الرضا بالله إن حل القضاء قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء